بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين ناخد موضوع بعنوان بدون جسدي أرى الله دي آية موجودة في سفر أيوب نشوف معناها ونشوف جت فين وليه أيوب خسر كل حاجة ولم يكن يرى الله لغاية ما ابتدى يخسر جسده بالمرض والشيخوخة وعلى آخر السفر قال أنا شفتك يا رب فتعالوا نسمع بعض كلمات أيوب في أيوب 19 ما زلنا في المرحلة اللي فيها حوارات صاخبة بين أيوب وأصحابه أجاب أيوب وقال حتى متى تعذبون نفسي وتسحقونني بالكلام هذه عشر مرات أخزيتموني لم تخجلوا من أن تحقروني يعني إيه أنتوا تعبني كلامكم تقيل عليا كل مرة أقول يمكن تريحوني بكلمة تتعبوني أكتر يعني احتكرتوا الكلام كأنه فاهمين كل حاجة وانتوا كلامكم تقيل وهبني ضللت افترضوا ان انا ضللت هبني دي ده عربي فصحى يعني اعتبروا ان انا ضللت عليا تستقر ضلالتي مالكوا هيجين عليا ليه طب انا لو غلطت بيني وبين ربنا كلام هبني ضللت عليا تستقر ضلالتي ان كنتم بالحق تستكبرون علي فثبتوا علي عاري يعني لو معاكوا حق طب ثبتوا علي الكلام اللي بتقوله ده اعلموا اذا ان الله عوجني كلام بقى صعب شويه ربنا عوجني يعني ربنا ملخبطني هو اللي قاصد يعملني كده انا لما بلخبط هو اللي خلاني الخبط في الكلام ولف علي احبولته ربنا لافف علي حباله وبيعصرني ها اني اصرخ ظلما فلا استجاب بقول له ظالمني وما بيسمعليش أدعو وليس حكم قد حوط طريقي فلا أعبر وعلى سبلي جعل ظلاما بقى محوطني من كل حتة ومزنق عليا ومضلمها خالص أزال عني كرامتي ونزع تاج رأسي أي حاجة فيها كرامة شالها يعني بقصد هدمني من كل جهة فذهبت قلع مثل شجرة رجائي وأضرم علي غضبه وحسبني كأعدائه دي مشاعر أيوب بيطلع قد إيه تعبان معا جاءت غزاته وأعدوا علي طريقهم وحلوا حول خيمته كان ربنا بعد جيش يحاصر أيوب كده ويموته قد أبعد عني إخوتي ومعارفي زاغوا عني أقاربي خذلوني والذين عرفوني نسوني يعني مش بس الوجع والخسارة حتى محبة الناس راحت حتى اللي بيحبوني سيئوا إحساس صعب نزلاء بيتي وإمائي يحسبونني أجنبيا صرت في أعينهم غريبا يعني الناس اللي عايشين معايا بيعاملوني كأني غريب عبدي دعوت فلم يجيب يعني لما كان ينادي على العبد من دول يجي جاري دلوقتي هيسألوا فيه ليه لا في فلوس ولا في صحة ولا حيل ولا بفمي تضرعت إليه بقيت بتضرع لعبدي شوفوا إحساس المهانة قد إيه صعب بقيت بترجى الخدام بتاعي نكهتي مكروهة عند امرأتي ريحته صعبة من المرض خممت عند أبناء أحشائي الأولاد أيضا رذلوني إذا قمت يتكلمون علي بيتكلموا علي من وراء ظهري كرهني كل رجالي والذين أحببتهم انقلبوا علي ده كل ده كوم ده لسه عظمي لسق, لصق بجلدي يعني من بره وحدة شديدة واحتقار وخسارة وكمان حتى مع نفسي اللي فاضل عظم وجلد مفيش لحم خالص بجلدي ولحمي ونجوت بجلد أسناني عن اللي فاضل جلد أسناني تراءفوا تراءفوا أنتم علي يا أصحابي خليكوا حنينا علي مش ناقصاكوا يعني مع كل ده لسه بتقولوا لي غلطان ووحش لأن يد الله قد مستني لماذا تض- تطاردونني كما الله مش كفاية ربنا ضدي انتوا كمان ضدي ولا تشبعون من لحمي ليت كلماتي الآن تكتب يا ليتها رسمت في سفر يا ريت ربنا يسجل الصراخ ده للأجيال لأني تعبان طبعا ربنا سجله عشان أي حد متألم يقول لا في ناس متألمة أكتر مني في ناس عدت عليها مشاعر أصعب مني إذا كان عندي تجربة هتيجي واحد من عشرة واحد من مية من أيوب في سوء البشر لا في أصعب من اللي عندك كتير ونقرت إلى الأبد في الصخر نقرت إلى الأبد في الصخر بقلم حديد وبرصاص أما أنا فقد علمت أن ولي حي ولي دي في اليوناني فادية حتى في الإنجليش هنا طالعة ريديمر ولي دي العبري لكن في اليوناني فادية فهنا عنده رجاء في الفداء قال مع كل ده عندي إحساس إنه لازم هيفديني مش هيسيبني لهلاك أبدي بعد كده والآخر على الأرض آم، على الأرض يقوم بيعتبروها على فكرة نبوة عن الفداء والقيامة بيعتبروا الجملة دي كده وبعد أن يفنى جلدي دي الحتة اللي أنا عاوزها وبدون جسدي أرى الله يعني أنا مش شايفك يا رب أنا تعبان جدا ومتعذب من كل حتة بس فاضل لي رجاء واحد إن أول ما هخلع الجسم ده هشوفك ونتفاهم وترد عليا وتقول لي عملت كده ليه بدون جسدي أرى الله دي آية مهمة أوي وفكرة روحية مظبوطة جدا وقديمة جدا من وقت أيوب بعد أن يفنى جلدي وبدون جسدي أرى الله الذي أراه الآن أنا لنفسي يعني إيه أنا بشوفه بالإيمان دلوقتي أنا مصدق إن هو سمعني ومصدق إنه حاسس بيا وعارف إنه عنده تفسير للي بيحصل فأنا أراه لنفسي بس محدش شايفه معايا ومحدش فاهم زي وعيناي تنظران وليس آخر إلى ذلك تطوب كليتاي يعني أنا مشتاق جدا للحظة دي أن أرى الله وساعتها أتعوض عن كل التعب اللي أنا شفته عاوزين ننشغل بقضية بدون جسدي أرى الله أفكركم إن إحنا قلنا من بركات التجارب إن الواحد يشوف ربنا وأنا الحقيقة سمعتها من ناس كتير يعني يجوز ما شافوش ربنا حرفيا وإن كان البعض ممكن لكن حسوا بيه ولمسوه أكتر من أي وقت في حياتهم في الأوقات الصعبة أوي فبيقدروا يقولوا اللي قاله أيوب بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيناي الآن دي لما دخلت المعصرة والتجربة بقيت شايفك أكتر من أي وقت قبل كده أجاب أيوب الرب دي الحتة اللي عاوز أقولها أيوب 42 قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر من ذا الذي يخفي القضاء بلا معرفة الآية دي معناها إيه أنت رب خف خفيت معرفتك حكمت عليا وورا حكمك في معرفة بس أخفيتها فأنت قضاءك بمعرفة أنا اللي كنت م- يعني مش حكيم لما بقول أنت بتعمل كده ليه أنت قاضي عادل ولما حكمت عليا بالتجربة حكمت عن معرفة وما كانش حقي أنا أتهمك يا قاضي بأنك غلطان في أحكامك لأنه من ده الذي يخفي القضاء بلا معرفة ولكني نطقت بما لم أفهم بعجائب فوقي لم أعرف اسمع الآن وأنا أتكلم ده أيوب يقول لربنا من فضلك اسمعني دلوقتي أنا هتكلم كلام غير اللي قلته مش هعترض مش هتزمر مش هتخانق معاك أسألك يا رب فتعلمني دلوقتي بقول لك علمني علمني من الأول خالص خلقتني ليه وبتعمل فيا كده ليه وفهمني كل الدروس بسمع الأذن سمعت عنك يعني أنا طلعت مش فاهم حاجة وطلعت سمعت عنك كلام لكن ما اعرفكش اهو قالوا عليك انما الان بعد التجربه دي رأتك عيني لذلك ارفض واندم في التراب والرماد ارفض ايه ارفض كل اللي قلته قبل كده وارفض معرفتي السابقه وأرفض اعتراضاتي وحجتي وكبريائي وتاريخي أنا بندم في التراب يا رب لأني تجاسرت واتهمتك بالقسوة وقلة الحكمة وإنك بتتصرف من غير ما أنت عارف بتعمل إيه أنا أندم في التراب والرماد عاوز أكلمكم عن بدون جسدي أرى الله بس بشكل عام شوية بمعنى إيه هل ممكن نشوف ربنا دلوقتي احنا لينا أجساد واضح ان اجسادنا معطلانا عن رؤية ربنا دي حقيقة لازم نستوعبها هذا الجسد الكثيف التقيل اللي بياكل ويشرب وينام ويشتهي معطل عن الانطلاق مع الله ورؤية الله كل ما يضبط الجسد بيساعد على رؤية ربنا من ضمن ضوابط الجسد التجربه التجارب ليه بتخلي الواحد يشوف ربنا أوضح لأن أي تجربة جديدة بتنسيك جسمك لو كانت مرض طبعا بتهد جسمك ولو كانت ضيقة شديدة بتبقى مش واخد بالك بتاكل ولا مش بتاكل بيبقى مفيش مش مركز في حي في لابس ايه ومش لابس ايه الكلام ده كله مش على بالك فاذا التجارب عموما ضد الجسد عشان كده في قاعدة قالها القديس بطرس الرسول قال من تألم في الجسد كف عن الخطية يعني من ضمن بركات الألام إنها تخلي الواحد يبطل خطايا كتير في ضيقات كتيرة تخليك تنسى الخطايا وملذاتها والكلام ده فبدون جسد أرى الله يعني حين يهدأ الجسد فرصة الاقتراب من الله ورؤية الله أكتر هندي أمثل أول مثل أو أول فكرة الصوم ورؤية الله ليه كنيستنا بتصومنا كتير كنيستنا مش, مش غاوية تعذبنا كنيستنا عاوزانا نفرح بعرسنا كنيستنا حاسة أنه المسيح حلو قوي وعريس جميل وإحنا كلنا عايشين زي اللي إيه ملناش عريس عايشين كده بلا رجل يعني في الحياة ف عاوزة تقول لنا ليه ليه بتحسين الإحساس ده تعالوا نصوم عشان لما الجسد يهدى شوية تشعروا قد إيه العريس السماوي ده جميل وتتمتعوا بربنا يسوع وتشوفوه وتلمسوه إذا قيمة أصوام الكنيسة مش يا جماعة تعذيب لينا ولا كفر بالأكل والشرب لا الأكل ما فيهوش غلط لكن هي فرصة لرؤية الله اللي يأكد الكلام ده كلام المسيح نفسه في مرقس 2 جم تلاميذ يوحنا وتلاميذ الفريسين ولقوا ان هم مشتركين في حاجة مهمة انه بيصوموا كتير تلاميذ المسيح وهو المعلم المشهور ساعتها في نظرهم ما بيصوموش فراحوا سألوه سؤال مشهور ليه تلاميذك ما بيصوموش بينما تلاميذ الفريسين بيصوموا وتلاميذ يوحنا ما هم معتبرينهم ثلاث مدارس متدينة مدرسة الفريسيين المتشددة مدرسة يوحنا التوبة والزهد والنسك مدرسة المسيح اللي شايفينها ايه بقى مريحة خالص حتى يوم السبت يفركوا السنابل وياكلوا ما سمعناهمش بيصوموا يعني مدلع تلاميذه فايه الحكاية يا رب مش سامعينك شادد عليهم خالص لا في سبت ولا في صيام وانت المعلم المتميز انت سبقت يوحنا المعمدان وسبقت الفريسيين فكانت الإجابة غريبة جدا لما سألوه عن الصوم قال لهم هل يستطيع بنو العرس أن يصوموا والعريس معهم إيه الموضوع ده ما دام العريس معهم لا يستطيعون أن يصوموا أنا معاهم فرحانين بيا أصومهم ليه أصومهم ليه بدل فرحانين بيا هم قاعدين معايا بيحبوني وفرحانين ناكل اي حاجه ما ناكلش ما تفرقش لكن ستاتي ايام حين يرفع العريس عنهم لما المسيح يصلب ويصعد حينئذ يصومون يبقى ليه هيصوموا عشان حته العريس معاهم اللي هيفقدوها ترجع لهم تاني يا رب تفهمون هما ليه ما بيصوموش دلوقتي عشان العريس معاهم يعني شايفينه لمسينه فرحانين بيه لما يرفع العريس اللي يبتدوا يصوموا يصوموا على طول كمان ليه فقدوا ايه عشان يصوموا عشان العريس معاهم وحلاوتها وجمالها وال... والايام الجميله بتاعه المسيح معانا دي مش هيرف... يعرفوا يستعيدوها الا لما يصوم وكأن الصوم هيعمل لهم ايه هيرجعهم تاني الى نفس مشاعر رؤية ولمس المسيح واضحة الفكرة يبقى الصيام غرضه في ذهن المسيح ان احنا نوصل لنفس درجة العلاقة بين التلاميذ وبين يسوع اللي قاعد ياكل معاهم ويحكي معاهم وايديهم في ايدين بعض عارفين يوحنا في اخر حياته يقول ايه يوحنا الحبيب كان اقرب واحد لربنا يسوع يقول الذي كان من البدء هو الذي سمعناه هو الذي لمسته أيدينا هو الذي رأيناه بعيوننا فهو عايش على هذه الذكرى بيغذيها ازاي بيرجع لها ازاي كل ما يصوم لما بيصوم يرجع يحس تاني بنفس جمال الأيام اللي كانوا يقعدوا يحكوا فيها ويحطوا راسه كده في صدر المسيح وقعد مبسوط مش فارق معاه أي حاجة في الدنيا بدون جسد يرى الله لأن الصوم ضبط للجسد تهذيب للجسد شدة مع الجسد مش عداوة للجسد دي فرصة انك تحس بربنا ترى الله فقال حين يرفع العريس هيبتدوا يصوموا هيصوموا على طول عشان كده تلاحظوا كل ما الواحد حب ربنا كل ما حب الصوم وكل ما الواحد صام كويس كل ما حس بربنا أكتر تاني كل ما الواحد حب ربنا يستنى الصوم ما يستناش الفطار وكل ما يصوم كويس كل ما يتمتع بربنا أكتر فالحكاية جايبة بعضها وساعات قال لهم حكاية بقى الرقعة والخمرة يعني إيه؟ يعني خلينا لما يدخلوا لمستوى الحب ويفهموا يعني إيه المسيح حبيبنا ونفسنا نشوفه ونفسنا نشبع بيه يبتدوا يصوموا بقى الصوم في المسيحية ليس فرضا ولا قهرا ولا تعذيبا للجسد ولا عداوة مع الأكل والشرب خالص الصوم في الفكر المسيحي حب عشق إلهي واحد عاوز يشوف ربنا عاوز يطلع زي موسى على الجبل ينسى الأكل والشرب عشان يشوف ربنا عاوز يلمس ربنا عاوز يحس ان ربنا قريب ليه قوي عاوز ايه كنفس تحس انها عروسة للمسيح مثل للصوم ورؤية الله في دانيال تسعة دانيال كان صوام دانيال شاف المسيح كذا مرة بعينيه في مرة دانيال كان كبير وكان في السبي كبير في السن يعني وكان صعبان عليه قوي الشعب المسبي فوجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسوح والرماد قعد يصوم بشدة هنا مفيش صوم ده صوم اختياري يعني حتى ما كانش هو من نفسه كده عاوز يصرخ يا رب رجعنا بقى بلادنا كفاية وصلى بحرقة وصايم صيام بقى ايه مسوح ورماد زهد شديد في نفس الإصحاح امشوا معايا دانيال تسعة هنوصل دانيال عشرين قعد يقول صلوة جميلة قوي زي اللي شفناها في عزرة تسعة في دانيال تسعة بينما أنا أتكلم وأصلي طبعا صايم وأعترف بخطيتي وخطية شعبي وأطرح تضرعي أمام الله وأنا متكلم بعد بالصلاة إذا بالرجل جبرائيل كان بيسميه الرجل جبرائيل اللي هو رئيس الملائكة الذي رأيته في الرؤيا كان جاله قبل كده ما جبرائيل ده صاحبه كل ما يصوم صوم من إياهم الشديد كده ويديها صلاة وسهرة كده للصبح يجي له رئيس الملائكة يشوف المسيح نفسه على السحاب كده بدون جسد يرى الله يبقى الصوم الشديد فرصة تشوف وتشبع فقال مطارا واغفا يعني ايه بقى جناحاته بتعمل صوت كده لمسني عند وقت التقدمة وفهمني واتكلم معايا وقال له ايه يا دانيال انا خرجت دلوقتي لأنه في ابتداء تضرعاتك خرج الأمر وأنا جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب شوف الكلام ربنا بيقول لي يا جبرائيل انزل لدانيال حبيبي لازم تحكي له تقول له حاجة في اليوم ده قال له حاجة غريبة جدا قال له متى يجيء المسيح على الأرض في دانيال تسعة في المرة دي الملاك جبرائيل قال دانيال حزبة المسيح جاي بعد قد ايه بالسنين بالسنة وطبعا لما جه المسيح كل العلماء حسبوها لقوها بمنتهى الدقة إلى هذه الدرجة ده سر طب وماله مش حبيبي وماله إنما مجيء المسيح الأولاني يتحسب مجيء المسيح الثاني لا حدش يحسبها أبدا عشان الكل يتوب برضو فكرة تانية ارتباط الصوم برؤية الله بدون جسد يرى الله أنا نفسي الفكرة دي كل مرة تصوموا تفتكروا كده احنا مش بنصوم لتعذيب أنفسنا لكن كل ما تربط على جسمك شوية كل ما فرصتك تلمس المسيح أكتر وتشوفه أكتر صعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة السادسة فجاع كان صايم الساعة 12 جت وجاع زي حالتنا ايه تعبان والظهر ما بيقدرش على الصيامات الطويلة واشتهى أن يأكل يعني وهو بيصلي دماغه راحت في الأكل ما بطرس ده برضه عاوز إيه يعني عاوز يتوب زينا إنما ربنا لأنه صايم كرمه برؤية فبينما هم يهيئون له بيعملوا له الفول تحت فهو في العلية فوق وبيصلي الساعة 12 الساعة 6 نزلت عليه الغيبة دي وشاف بقى السما مفتوحة وبما ان الموضوع أكل جاب له أكل ولقاه فطاري حتى يوميا فقال له لا لا كلش الحاجات دي خالص دي زواحف وحاجات لسه ماشي بالفكر اليهودي القديم قال له ايه اللي بتقوله ده ما قدسه الله لا تنجسه أنت وبعد كده قال له روح مع الناس دول لأنه كان أول مرة يدخل بيت أممي بيت كرنيليوس وبدأت الكرازة للأم تاني بقول بدون جسدي أرى الله يعني إيه في الوقت اللي كان صايم وشادد على نفسه شوية على قده على الأقل شاف حاجة كرنيليوس في نفس الموقف كرنيليوس ده بقى قائد مئة في نفس الإصحاح ونفس الحكاية كان سابقه كان صايم للساعة التاسعة يعني كان جايب ثلاثة الظهر فبيقول كنت صايم وكنت بصلي ورجل وقف قصادي بلباس لامع ده بيحكي لبطرس قال له أنا كنت صايم للساعة 3 قال له أقول لك في سرك أنا كنت يا دوب آخر الساعة 12 ده بطرس اللي عاوز يقول له كده المهم قال له أنا شفت وقال له أنا كمان شفت أنا شفت الملاية قال له لا أنا شفت الملاك الملاك قال لي روح هات بطرس عشان يقول لك إيه الحكاية أنا قاصد أربط الرؤى بالصيام عشان أثبت فكرة بدون جسدي أرى الله بدون جسدي مش لازم لما نموت دي أكيدة ودي نهاية المطاف إنما من دلوقتي لما نترفع عن الجسديات فرصة لقاء الله أفضل جدا بنفس المعنى التعب له علاقة برؤية ربنا صعب قوي واحد يكون مريح نفسه قوي ويشوف ربنا إنما اللي غاوي يتعب مع ربنا عنده فرصة يشوف ربنا لأنه التعب يعتبر عداوة للجسد أو إيه حاجة ما تريحش الجسم التعب معناه أن الواحد ضد جسده شوية في مرقس ستة فضلوا من الهزيع الأول للهزيع الرابع بيغرقوا طبعا دول جماعة صيادين وبيجدفوا بالمجاديف إنما تعبوا جدا تصوروا من تسعة مساء لأربعة الصبح بينقذوا المركب ومراكب مش صغيره فراحت قوتهم خالص خاروا تعبوا جدا لما تعبوا قوي واستووا خالص وبقوا مدروخين وعرقانين ومش شايفين حاجة شافوا المسيح جه على البحر إذا مع التعب الشديد الواحد بيشوف مع التعب الشديد أو الألم الشديد فرصتك تشوف المسيح أكتر يمكن حكيت زمان حكاية عن واحدة راحت السماء كان عندها cancer lung وكانت يعني مش بتاخد نفسها بالساهل كانت ست عظيمة و وبعدين مش عاوزة تصحي جوزها في نص الليل لأنها تعبانة قوي فطلعت البلكونة عاوزة تاخد نفسها بأي طريقة مش قادرة فضلت تصرخ يا رب يسوع ارحمني يا رب يسوع ارحمني فجأة شافت السماء مفتوحة هي اللي حكت لي والمسيح في عرشه والملائكة والقديسين ومنظر عجيب جدا قالت لي ما درتش بنفسي اكتشفت اني واقفة في المنظر ده ساعتين ولقيت نفسي اتحسن جدا ودخلت نمت وراحت السما بعدها بشوية صغيرة بس عاوز اقول ايه في الوقت التعب الشديد والوجع الشديد قوي والصراخ الشديد قوي شافت بدون جسدي ارى الله فما تخافوش من التعب ما تخافوش من الوجع لأنه في الوقت ده المسيح بيبقى قريب أوي برضو قريت قصة حكاها أبونا تدرس أظن عن واحدة كانت برضو في حالة صعبة وكانت ست تقية قوي وبعدين جه عيد العنصر وهي ست متدينة ففي عيد العنصر عندنا صلوة الظهر كده اسمها صلاة السجدة تاخد ساعتين تلاتة على الأقل فجوزها وعيالها ملمومين حواليها وهي متألمة قلت لهم انتوا هتقعدوا جنبي ولا ايه؟ انزلوا السجدة فضلوا يقولوا لها لا مش معقول نسيبك وتع... قالت لهم سيبوني انا مبسوطه كده سيبوني مش عاوزه تقول لهم انها تعبانه جدا متألمه جدا لكن كل اللي جاي في بالها لازم تنزلوا تصلوا النهارده يوم عيد اشبعوا بالعيد لما اصرت مش عاوزين يزعلوها حاسينها على الاخر خلاص نزلوا كلهم وسابوها لوحدها على السرير متألمة جدا نزلوا ساعتين ودخلوا حطوا المفتاح في الباب وداخلين فأول ما دخلوا لقوا وشها منور قالت لهم إيه اللي جابكوا دلوقتي؟ قالوا لها الصلاة خلصت قالت لهم خليتوه يمشي من ساعة ما الست نزلته والمسيح معايا في الأوضة أنا شايفاه لغاية ما حطيته المفتاح في الباب وبعد أسبوعين راحت السما اللي عاوز أقوله تاني ما تخافوش من الوجع أو التعب ده دي الخطوات الأولى اللي بيها بنجهز نشوف ربنا عشان لما نخرج من الجسد بدون جسد يرى الله فدي المقدمات فمحدش يخاف من الحاجات آه أبونا إبراهيم شاف ربنا كتير لأن أبونا إبراهيم عاش حياته كلها على فكرة في شبه ألم ألم الوحدة على ألم الصحراء على ألم الفقر الاختياري فكان شخص بيشوف ربنا كتير موسى النبي كان بيشوف ربنا ليه يطلع الجبل ينسى نفسه راجل عجوز بيطلع جبل طلعتوا سانت كاترين اللي منكم طلع عارف يتصور موسى مئة سنة بيطلع المشوار ده مش سهلة إنما هو عارف في في في إيه فوق هو عارف فيتحامل على نفسه ويتوجع بس هو هيشوف ويتمتع احنا بنستخسر التعب وبنضيع معاه رؤية الله عاوزين الراحة اللي معاها مش هتشوف حاجة غالبا فكرة أخرى السهر ورؤية الله بدون جسد يرى الله برضو السهر ضد الجسد لأن الجسد يحب إيه يحب ياكل عكسها الصوم ويحب ينام عكسها السهر فكل عشاق النوم ملهمش خالص في حتة الرؤى دي كوابيس كلها إنما إنما اللي يبتدي يسهر يقاوح جسده ويغالب النوم يصارع النوم عنده فرصة يشوف برضه بقول مش لازم يشوف بمعناها الحرفي لكن يكفي على الأقل الإحساس بحضور ربنا إنك هتحس بدرجة أكتر من الدرجات العادية لأنك سهرت ده اللي بخلي الرهبان غاويين سهر يصحوا اتنين وتلاتة الصبح ليه؟ هم عارفين إنه ضد النوم ده فرصة نقرب من ربنا أكتر لأنه بدون جسد يرى الله يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم لانه شارب عن ابوه جده حكايه نشوف ربنا فالظهر فهموه بص يا يعقوب لما تبقى نفسك تشوفه خالص وعلى اخرك لا تاكل ولا تنام هيجي هي بالبلدي كده لا تاكل ولا تنام تصلي بس الثلاثي ده ما يخيبش سهر و... وصوم مع صلاه ما يقدرش يقاومه مرة سمعت راهب جميل كده يقول ايه حاجتين بكرههم في الدنيا قلت طب نسمع بيكره ايه ابونا ده الاكل والنوم قلت له دول اللي احنا بنحبهم سوا بيقول له حاجتين بكرههم الاكل والنوم واحد عاوز يشوف ربنا فبقى يعقوب وحده سهر بقى يوميها لانه كان مرعوب من عيسو كان هيشوف عيسو تاني يوم وكان عارف ان عيسو ناويله وكان ربنا موعده انا هكون معاك فقال له ليلى دي لازم تجي لي ما فيهاش فصال لازم تيجي تقول لي هيحصل ايه بكره لازم لا كل ولا نام وقعد طول الليل يصلي فجاله المسيح وقال له لن اطلقك لن اتركك حتى تباركني وباركه وعدت كل حاجه على خير دانيال نرجع له السهر بقى بعد ما اتعلمنا منه الصوم نرجعه لس... يقول كنت أرى في رؤى الليل وانت ما بتنامش ولا ايه وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء للقديم الأيام فقربوه قدامه شاف شاف المسيح جاي على السحاب دانيال شاف منظر المجيء الثاني وهو قبل المسيح ب 500 سنة ليه سهران سهران وبيحب ربنا وبيصلي بدون جسدي أرى الله من الحاجات اللي بدون الجسد برضو حتة الاضطهاد ليه ربنا قريب قوي وقت الاضطهاد لأن الاضطهاد ضد الجسد لما بيحصل اضطهاد سجن تعذيب ده معناه ايه ان الجسد عمال ينكمش يقوم ربنا ما يقدرش يفضل بعيد يظهر بسهولة أو يبقى الإنسان قريب جدا من ربنا في الوقت ده عشان كده تلاحظوا آلاف من القصص إن وقت الاستشهاد تلاقوا كتير قوي شافوا إيه اللي شاف العذراء واللي شاف الملائكة واللي شاف الشهداء واللي شاف المسيح مثلا في أعمال 16 بولس وسيلة كانوا داخلين فيليب اتضربوا ضرب شديد وضعوا عليهم ضربات كتيرة وألقوهما في السجن وأوصى حافظ السجن هنا جمعوا حاجتين اضطهاد شديد وسهر وتسبيح يحصل ايه لازم يشوفوا طبعا تعديش الليلة دي بالسهل فيقوم يحصل زلزال وكل المساجين تتفك ايد ربنا واضحة فشافوا حاجة اه في دانيال ثلاثة قصة الثلاث فتي اضطهاد شديد لدرجة الملك أمر بإعدامهم حرقا بالنار حضروا النار الشديدة وزقوا الثلاث فتية واللي قربوا بيزقوهم اتحرقوا من كتر ما النار شديدة هم حصل لهم ايه جوه النار شافوه على بعد متر اللي من بره شايفين واحد رابع بيتمشى اللي جوه ماسكين ايديه في ايقونات قبطي ترسمهم التلاتة ماسكين ايده بيتمشوا مع بعض جوه عاوز تمسك ايده اوعى تخاف من النار استحمل اوعى تخاف من الاضطهاد او الضيق او الظلم ده ده الوقت اللي هتشوف ربنا اوضح من اي وقت هتلمس ربنا اكتر من اي وقت في وقت الضيق والاضطهاد القديس استفانوس كنا نسمع انه شخص مملوء من الروح القدس ومن المواهب وعظيم وبتاع بس ما نسمعش انه بيشوف حاجة لما تلموا عليه اليهود وبدأ الضرب والرجم قال بقى المقولة المشهورة اللي ختم بيها حياته قال ايه شخص الى السماء وهو ممتلئ من روح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله قال ها انا انظر السماوات مفتوحة سمعنا الوقت ده اصل الضرب ابتدى بدل الضرب ابتدى بدون جسد يرى الله دي مقدمة للخروج من الجسد وشاف المسيح في مجده بيستلم روحه اخر نقطة بدون جسد يرى الله الزهد ورؤية الله احنا قلنا الصوم والسهر والاضطهاد كلها حاجات تقلل ثقل الجسد اللي معطلنا نشوف ربنا قبل دول كلهم التجربة لأن التجربة والمرض بالذات فرصة تقرب وتشوف ربنا أكتر إنما الجسد دايما مرتبط بالماديات كل ما تبقى إيدك فرطة ومش ماسك في الدنيا كأنك بايع الجسد وما يتتبعه من ماديات كل ما كان عندك فرصة تشوف ربنا من أشهر الشخصيات الزاهدة شخصية إسحاق بن إبراهيم أبونا إبراهيم رجل الإيمان إسحاق فيه مستين كبار قوي طاعة فظيعة إنما كمان مسالم بطريقة غريبة جدا عند في قصة جميلة قوي تلاقوها في تكوين 26 راجل غني وعنده غلمان يحفر بير يجوا اللي حواليه ياخدوا البير مفيش مشاكل نشوف حتة تاني يحفر بير حفر بير لغاية النهاردة غلبة قصة غالية ومكلفة جدا مجهود ووقت وفلوس يقوموا يحطوا ايديهم هم شايفينه ايه غلبان وما بيتخانقش مع انه معاه عيال قد كده بس ما بيتخانقش من النوع اللي ما بيتخانقش اتكررت حوالي اربع مرات كل مرة يحفر بير يجوا ياخدوه يقوم يشوف غيره طب انت ايه يعني ما تطلبش حقك مش تتخانق كده وخلاص ما تفرقش افرقش انا مش محتاج انا عيالي شبعانين والغلمان شبعانين والخير كتير كده كده وربنا الارض واسعة نشوف حتة تاني فيقول ايه حفروا بئرا اخرى وتخاصموا فدع كل اللي يعملوا ايه لما يتخاصموا على بير يديها اسم عشان بس يفتكر انها ليها ذكرى عنده بس ده اخر ما يعمل يعني يسمي البير اسمه ويسيبها ويشوف غيره وحفروا بئرا اخرى ولم يتخاصموا يعني هو مستني عادي زي كل مرة يجوا ياخدوها ما ده العادي حفر هو بيحفر لهم حفر وضب الدنيا ومستني مين اللي هياخد المرة دي ما حدش يخد فاستغرب جدا فدعاها رحبوت يعني الرحب والسعة ايه ده ايه الحكاية دي وقال قد أرحب لنا الرب وأثمرنا في الأرض وصعد وبقى بقى عمل بير سبع بعد ابتدت بقى الأبيار تعود له فظهر له الرب ليه ظهر له لأنه شخص مش ماسك في الدنيا خالص زاهد اللي عاوز حاجة ياخدها فجاله المسيح في الليلة دي ليه لأن ربنا بيحب النوع ده من الناس اللي لا جسده فارق معاه ولا فلوسه فارقة معاه مش ماسك في الدنيا خالص اللي عاوز حاجة خد قال له ما تخافش ده انا هكترك وكتر عيالك واعمل وساوي آه برضو ابونا ابراهيم ليه قصة كده فضل من الصبح بالليل عمال يهش الجوارح من على الذبايح ومستني ربنا وراجل قاعد غلبان كده وظهر له المسيح في اخر اللقاء ضبط الجسد يا جماعة مدخل لرؤية الله القاعدة الجميلة اللي قالها بولس أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا يعني لازم أشد على جسدي شوية بلاش كل اللي انت عاوزه تعمله بلاش ترضي جسدك في طلباته من هنا جت فكرة الصوم وفكرة السهر وفكرة الزهد لأنه باختيارك امشي في السكة دي عشان لو أجبرت عليه ما تبقاش صعب عليك أجبرت عليه في اضطهاد أو في مرض أو في ظلم لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد روحك نفسها بتشبع بربنا وتشوف ربنا ضد الجسد وهذان يقاوم أحدهما الآخر أختم بأربع كلمات نام بحساب كل بحساب اشرب بحساب اتكلم بحساب لو عاوز تقرب من ربنا نام بحساب دي هتزعل ناس كتير كل بحساب زعل أكتر واشرب بحساب اتكلم بحساب لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد آمين